بسم الله الرحمن الرحيم
صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر الهم يقتل الهم يفتت القلب يشتت الذهن يفسد العمل الهم يشغل عن الله شايل الهم ليه الهم الهم
الولد ده مهموم لانه نفسه يتجوز وابوه واقف له يقول له مفيش جواز يعمل ايه يروح لمين يقول يمين الهم ظروف ضغط عليه من كل ناحيه الشغل بيكرهوه ما بيحبوش لانه بيقول الحال مش مناسب وفي البيت ابوه وامه عاملين مشاكل امور الهم مالك ما ماليش باين عليك زعلان يا عم انت مالك زعلان ولا فرحان صح كده مالك مهموم من ايه؟
مش عارف لا عارف اهو مش قادر اعيش في البيت ليه؟
المشاكل اللي مش عايزه تخلص ليل ونهار
ضعف ايمان الهم فاللي مسلط ابوك عليك مين؟ الله واللي مسلط مراتك عليك الله واللي مسلط حماتك عليك يا راجل خليك راجل الهم اه مش عارف اللي جاي اخرته ايه والله ما انا عارف عياله دول لما يكبروا هيعملوا ايه لهم رب اسمه الكريم والله ما انا عارف لو مت مراتي هتعمل ايه من بعدي انت مالك والله ما انا عارف لو رفدوني من الشغل النهارده هاكل منين يا ابني مش شغلك مش الشغل اللي بيرزقك الرزاق الله
من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون زعلان ليه؟ مهموم ليه؟ متضايق ليه؟ هامل هم بكره ليه؟ احنا فين وبكره فين؟
الهم
افتعال الهم الحمد لله امور سليمه وحياته مستقره يقوم هو يتنكد كده مالك ما ماليش ما حدش يقول لي مالك طب خلاص ما تزعلش لا هزعل بقى غصب عن اي حد يجي له شويه مغص في بطنه اه ده باين له فشل كلوي يتعب شويه يطلع دورين سلم ينهج اه يبقى القلب كده في حاجه زائد ما يجي له شويه صداع آه.
ده باين له ورم في المخ التهويل والتضخيم والمبالغه في الامور
الهم اللي يقعد حامل هم ده انا عييت وما جاليش يا عم خليه يتكبر ده انا قلت له سلام عليك ورد عليا من تحت الضرس يا عم خليه يتغطرس ده بيحاربني في اكل عيشي يا عم خليه يأذيك ده عمال يتكلم عليا كلام وحش هو الكلام ده ضايع ولا هتاخد حقك هناك؟ اه لينا موقف قدام ربنا واللي له حق ياخده وما ربك بظلام للعبيد.
الهم
من الناس ناس يحترقون مع الاحداث يغضبون من غلاء الاسعار والله لقيت واحد بتنافس في ايه؟
الراجل عايز يبيع لي الليمونه بجنيه هيجيلك الضغط بلاش ليمون طيب والطماطم والخيار والبصل والبطيخ طيب يا سيدي ما تزعلش نفسك وبلاش بطيخ بلاش ناكل بطيخ يعني اه بلاش تاكل بطيخ طب واللحمة شوف بقى بقت بكام طب وانت زعلان ليه؟ بلاش تاكل لحم على كده بقى هتقول لي بلاش كل حاجة لأن كل حاجة غالية آه بلاش كل حاجة إلا الإيمان وتموت على كده تدخل الجنة تلاقي كل حاجة ببلاش الهمل
شايل الهم ليه ارمي حمولك على الله ارمي همومك على الله على الله على الله
لفضيلة الشيخ الداعية الإسلامي الكبير محمد حسين يعقوب سائلين الله عز وجل أن ينفعنا بهذا العمل ويجعله خالصا لوجهه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأيها الإخوة في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال إخوتاه سبب اختياري لهذا الموضوع أنك تنظر في وجوه الناس اليوم فتجد الهم مرتسم على الوجوه شفت واحد مش مهموم نادرا ما تجد إنسان منشرح الصدر منفرج الأسارير مستبشر سعيد الفرحة بتنط في وشه وهتنفس من قلبه نادر كل الناس يخيم على وجهه هم مالك ما ماليش باين عليك زعلان يا عم انت مالك زعلان ولا فرحان صح كده مالك من ايه مش عارف لا عارف لذلك اول ما نتكلم فيه ما سبب الهم وقد استعاذ منه النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم فقال اللهم اني اعوذ بك ها من الهم والحزن فقدم الهم قبل كل شيء الهم يقتل الهم يعطل الهم يفتت القلب الهم يشتت الذهن الهم يفسد العمل الهم يشغل عن الله الهم نعوذ بالله من الهم والحزن ما أسباب الهم أول سبب من أسباب دخول الهم القلب ضعف الإيمان ضعف الإيمان الولد ده مهموم لأنه نفسه يتجوز ومفيش شغل وابوه واقف له يقول له مفيش جواز و مهموم لو أنه قد قوي إيمانه لعلم أن زواجه بيد من؟ بيد الله لا بإيد أبوه ولا مرات أبوه زواجه بيد الملك وما قدر الله فسيكون فلو أنه قوي إيمانه لم يقل أبي ولا أمي ولا الشغل ولا أصحابي ولا الفلوس ولا الجمعية ولا الشقة يقول يا رب دبر لي فإني لا أحسن التدبير واختر لي فإني لا أحسن الاختيار لنفسي واقدر لي الخير حيث كان ورضني فيه وارض عني فلان مهموم ليه مشكلة ايه المشكلة مش عارف اعيش في البيت ليه اهو مشاكل مش عايزة تخلص ليل ونهار ضعف ايمان لأنك لو علمت أن الله بيده نواصي الخلق وبيده قلوب الخلق عارف النواصي يعني ايه يا عم الشيخ احمد جمع ناصيه اللي هي دي شعر مقدم الراس لما حد يمسكه من هنا خلاص اه حين يقبض على ناصيته يعمل ايه يوجهه مطرح ما هو عايز فنواصي العالم بيد من الله فاللي مسلط ابوك عليك مين الله واللي مسلط مراتك عليك الله واللي مسلط حماتك عليك الله ما هو محدش يقدر ينطق الا باذنه ولا يفعل الا بامره ولا يتحرك الا بمشيئته فلو انت توجهت له يظبط لك العالم إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان ها؟ إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسب فاللي انت فيه ببعضي ما كسبت بذنوبك سلط عليك اللهم تب على كل عاصم مسلم نعم يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله اللهم فرج هموم المهمومين اللهم امسح غم المغمومين اللهم فك أسر المأسورين اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين نعم إخوتان أسباب الهم كثيرة أولها ضعف الإيمان أول سبب ضعف الإيمان اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ضعف الإيمان لو آمنت أن الكون بيد الله والقلوب بين أصبعين من أصابع الله وأيقنت في ذلك لما حملت هما أبدا ارمي حمولك على الله ارمي همومك على الله أدها ولا لا قل لا إله إلا الله يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أصابه هم أو غم أو سقم أو شدة فقال احفظ فقال الله ربي لا شريك له بس الله ربي لا شريك له يحصل ايه إلا كشف الله ذلك عنه قادر قادر يا ابني ولا لا ده كريم قوي بس انت ما تعرفوش والله لو تعرفه كويس تحبه بس انت مش عارفه صح يكشف ذلك عنك وما يكشف ربك أكبر أكبر فلذلك تقول الله ربي لا شريك له الله ربي ايه لا شريك له السبب الثاني من أسباب الهم ضغط الظروف صح كده خلينا واقعيين ما بكلمكش أنا كلام نظري من الكتب أنا بدور في قلبك عمال أنكش في صدرك أطلع من معدتك وأمعائك المشاكل ضغط الظروف الشغل بيكرهوه ما بيحبوش لأنه بيقول الحق مش منافق وفي البيت أبوه وأمه عاملين مشاكل وفي المسجد برضه عشان ظروف ضغط عليه من كل ناحية يعمل إيه يروح لمين يقول يمين فيسبب ذلك هما هم الظروف ما المخرج العلاج جاي بس اصبر عليا احنا دلوقتي بس بنقول ايه الاسباب ضغط الظروف ثلاثة الخوف من المستقبل الخوف من الايه اه ما هوش عارف اللي جاي اخرته ايه وفي ناس فاهمه كل واحد بيفهمها على قده اللي جاي اخرته ايه وبعدين السبب الرابع هم الماضي المؤلم اصل احيانا الانسان بيغلط ويعك كتير ونفسه يجي في وقت من الاوقات ويقلب ويقلب الصفحه وينسى الماضي فجاه يطلع له الماضي من تحت الارض عمله عملها سرقه سرقها كذبه كذبها ومشيت واحده كان ماشي معاها الى اخره بلاوي قديمه مركونه نسيها غط عليها وعداها فجأة تطق في دماغه انه يكلمها في التليفون فجأة يطلع في دماغه ان هو ينكش الماضي ده هم الماضي الأليم خمسة من أسباب الهم التطلع لما في أيدي الناس فلان عنده عربيتين فلان عنده عربية نوعها كذا فلان عنده عمارتين فلان عنده شركتين فلان وفلان وفلان دماغه مليانة بي بالناس يشوف عربية عايز زي دي يدخل شقة عايز زي دي يشوف حتة أرض عايز زي دي يشوف وقت واحد عنده عيال أهو نفسه زي دول برغم إن عنده عيال برضه بس دايما اللي في إيد الناس آه عجبا من الأسباب أيضا عدم الرضا عن الناس بسبر أحوالهم والتلصص على أفعالهم في واحد كده بيحب يبقى قاعد ويجوا يقولوا له ده فلان عمل كذا وفلان قال كذا وفلان عمل كذا وفلان راح كذا فلان سوى كذا وصار عنده كل الناس وحشين فلان ده حرام انت ما تعرفوش اللي انا اعرفه فلان ده كذاب ده منافق انت مصدق فلان اوه ربنا يسترنا ويستره بقى معلش فمن كثرة رؤيته لأفعال الناس وانشغاله يبقى من أسباب الهم الانشغال بالخلق الانشغال بالخلق مشغول بالناس فلذلك يشيل هم كبير قوي مفيش حد صح ومفيش واحدة كويسة ومفيش راجل صالح من أسباب الهم كذلك توقع بلاء وانتظار مكروه هو قاعد مع الناس بيتكلم ويضحك هو قاعد معانا دلوقتي ويقول لما نخرج من هنا ربنا يستر هنعدي ولا هنوصل البيت ولا لا يا ابني خليك مع الله يا ابني ما تشغلش بالك توقع بلاء وانتظار مكروه موسوس ساعة ما يجيله شوية صداع لا يكون ورم سرطاني في المخ لا حول ولا قوة إلا بالله وسبب هذا اللي جاي بقى سوء الظن بالله هو دايما حاسس ان ربنا هينتقم منه هيفضحه هو مستني بقلوه كبيره ليه ما تحسن ظنك بالله انت بينك وبين ربنا عداوه قول لي لا اكيد اه اكيد اه ما هو تلاقيك عامل حمله سوداء وخايف ولكن بقول لك برضه ما تخافش توب واستغيث بيه وهو يناديك اصله بيحبك وما بيحبش يعذب الله الله الكريم من اسباب الهم ايضا عدم وضوح الهدف وتحديد الهويه هو مش عارف هو عايز ايه عايز الدنيا ولا عايز الاخره عايز يبقى سني ولا عايز يبقى غني عايز يطلب العلم ويبقى عالم ولا عايز واحدة حلوة يلعب معاها عايز ايه هذا يسبب الهم ايضا من اسباب الهم غلبة الهوى والشهوة هم بطنه وهم فرجه وهم صورته بين الناس انه يبقى معظم وكبير ومحترم ومعاه فلوس و و و غلبة الهوى والشهوة من اسباب الهم ايضا المعاصي وخصوصا معصية السر اللهم استرنا ولا تفضحنا وأكرمنا ولا تهنا وعافنا وتب علينا لما يبقى عنده معصية ما حدش يعرفها بينه وبين ربنا دايما تبقى المعصية دي هم تلاقيه قاعد معاك كده وفجأة يسهم ويقول وبعدين صح كده؟ وبعدين اه وبعدين في البلوى اللي هو يعرفها ومخبيها وربنا ساتره لحد دلوقتي فخايف من العاقبة من أسباب الهم أيضا الحقد والحسد والعداوات لبني البشر لما يبقى بينك وبين الناس أحقاد عداوات أحساد خايف من ده وده بينكر بيه وده ما بيحبنيش وده بيكرهني وده وده وده هم من أسباب الهم أيضا الفراغ القاتل الفضا هم كبير من أسباب الهم افتعال الهم إن يبقى واحد الحمد لله أموره سليمة وحياته مستقرة هو مش عاجبه بقى إن حياته مستقرة مراته ست طيبة ومطيعة وأبوه وأمه طيبين وراضيين عنه وبيستمنوا الرضا يرضى والشغل ماشي والأمور هادية يوم هو يتنكد كده مالك قرفان حدش يقول لي مالك عايز يعمل لنفسه حاجة افتعال الهم تجلب الهم أيضا من أسباب الهم التهويل والتضخيم والمبالغة في الأمور بعض الناس عندهم كده كل حاجة صغيرة إيه تكبر دخل البيت رزع الباب مراته بتقول له إيه في إيه إيه ده بتقولي لي في إيه كمان بتقولي في ايه طب خلاص ما تزعلش لا هزعل انا ازعل بقى زي ما انا عايز غصب عن اي حد زي ما قلنا مثال يجي له شويه مغص في بطنه اه يبقى فشل كلوي يتعب شوية يطلع دورين سلم ينهج آه يبقى كده القلب فيه حاجة تهويل وتضخيم واحد اتنين كانوا قاعدين معاه وميلوا على بعض قالوا كلمة آه، بيتكلموا عليا أكيد في حاجة إلى آخره التهويل والتضخيم والمبالغة في الأمور عموما أيضا من أسباب الهم دنيا الأحلام والمثاليات عايز يعيش دنيا على مزاجه ما فيهاش مشاكل أبدا عايز يعيش دنيا هو راسم حدودها والدنيا أبدا ما تمشيش كده من غير نكد الدنيا ما تكونش لقد خلقنا الإنسان في كبد هي الدنيا كده بنكدها عاجبك ولو مش عاجبك هي كده هي الدنيا كده كذلك من أسباب الهم العجلة والتسرع والاستعجال مستعجل دايما مستعجل في كل حاجة عايز كل حاجة تخلص بسرعة يلا يلا يلا خلص كده مفيش وقت انت قلبك ميت ليه يخلص حتى رأيت بعضهم كان رجله متكبسة 40 يوم يوم ما فك الجبس عايز ينزل يلعب رياضة يجري يا عم واحدة واحدة اصبر يقول اه يبقى كده جالي شلل لا حول ولا قوة إلا بالله اصبر اصبر من أسباب الهم رؤية النفس وإعطاؤها فوق حقها وطلب حقوق النفس من الآخرين شايف نفسه باشا ملك أستاذ كبير مفيش زيه وعايز كل الناس يعاملوه على الصورة اللي هو رسمها لنفسه في دماغه هذه بعض أسباب الهم ولعل لأسباب الهم أضعاف ذلك ولكن كل واحد فيكم إخوتي أنا والله بحبكم في الله كل واحد فيكم عنده هم لقى سبب من دول عنده لقى سبب من دول عنده أكيد سبب من الأسباب دي طب العلاج ما تحملناش الهم يا عم قول لي العلاج ايه ازاي نعالج كل هذا اول ثلاث اسباب احفظهم على بعض كده كلهم دفعه واحده الايمان العميق والاتصال الوثيق والفهم الدقيق الايمان العميق اننا نريد ايمانا يدب في جذور قلبك وتخرج فروعه في أعماق نفسك فتستغرق ذاتك وحسك فيكون في كل شعيرة دموية في جسمك فرع مفتوح من فروع الإيمان تصرف منه على طول شوف النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لما تعب ورجليه ورمت وهو بيصلي السيدة عائشة حركت صباعه فتحرك ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم ها الإيمان أهو قامت أليس قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم بنور الإيمان في أعضائه اتفتحت دماغه واتكسرت سنته صلي عليه يا ابني صلى الله عليه وسلم وجحشت ركبتاه يعني جرطت ركبه ووقع في حفرة فلم يستطع أن يقوم وجاءه ملك الجبال قال له أتربأها عليهم قال لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين إيه لفعلت قال لا اللهم اهد قومي لما خرج في غزوة بدر وكان يعتقب بعيرا مع ثلاثة صلى الله عليه وآله وسلم ماشي ركب مرحلة ونزل قالوا له يا رسول الله نحن نكفيك المشي خليك انت راكب واحنا نمشي ما بتحصل كتير يا عم الشيخ خليك انت راكب واحنا نمشي مش كده والشيخ يركب غلبان ربنا يهديه ويتوب عليه ها الشيخ اما رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يريد أن يخرج عبودية الأرجل قال إيه قال ما أنتما بأقوى مني على السيف ولا أنا بأغنى منكما عن الأجر أمشي لما كان ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر بعت لقاهم بيذبحوا كل يوم عشرة جزر يوم تسعة ويوم عشرة قال القوم بين المئة والألف وهم كان زاد الواحد تمره هي دي قضية الإيمان الإيه؟ العميق يبقى الإيمان متوغل في أعماق القلب وطلعت للإيمان فروع فين؟ في السعيرات الدموية فصار النبض لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لما نيجي نقيس لك الضغط يطلع لا إله إلا الله نعمل رسم مخ يطلع لا إله إلا الله نعمل لك فصيل الدم تطلع لا إله إلا الله لأن دمك مشي في لا إله إلا الله فحينها ترى أنه لا يجري في الكون شيء إلا بإذن الله فترضى بكل شيء فين الهم بقى هم العيال دول هيعملوا ايه لما يكبروا انت مالك لهم رب اسمه الكريم والله ما انا عارف لو مت وسبت الزوجه ديك هتعمل ايه من بعدي انت مالك والله ما انا عارف لو رفدوني من الشغل النهارده هاكل منين يا ابني مش شغلك مش الشغل اللي بيرزقك الرزاق الله لما يقطعك حتت برضه بتحبه الإيمان العميق إيمان إيه؟ آه يا ترى إحنا عندنا إيمان عميق زي ده لا بيقول لي ما الهم تقيل دخل لا إله إلا الله في قلبك تزيح الهم تعمل عملية إزاحة وإحلال الإيمان العميق يقول لي يعني عاجبك اللي بيحصل ده يا ابني أنت عبد ومسير الكون الله الرب فده مش شغلك ده شغله فأنت لا تهتم فقط كل الأمر إلى الله وفوض الأمر إليه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ف الله فزادهم إيمانا هيقطعوكم زادهم إيمانا قريش وغطفان جمعوا الدنيا عشان يهدوا عليكم المدينة زادهم إيمانا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله و... وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما هو ده الإيمان العميق إيمان بيدب في جذور قلبك وطلعت فروعه في شعيرات الدموية في سائر جسمك فصار جسمك ينبض رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا فذقت طعم الإيمان الحلو فمسح مرارة الظروف القاسية مش قلنا ضغط الظروف نعم إخوتي في الله أحبتي في الله الفهم الدقيق لما تشوف مراتك عاملة لك هيصة ومشاكل افهم أن الذي سلطها عليك الله وقلبها وعقلها في يد الله فتوجه إلى الله يدها لك واحد بعت لي ورقة زعلت منه قوي أهو ما حكم الدين في زوجتي وابنتي وأختي زوجتي وابنتي وأختي أصروا جميعا على الذهاب إلى المصيف وبعدها فوجئت أنهم قد تركوا الخمار وخلعوه وأصبحت التليفونات تأتي إلى البيت كثيرا يا راجل خليك راجل يا راجل مراتك وبنتك يغصبوا عليك انت راجل انت انت بني ادم انت مش ممكن وانا للاسف قريت لكم الاذى ده عشان تعرفوا اخرتها هي راحت نفك عن نفسنا شويه هتفضل حبيسنا كده بنربح حيطان خلع الخمار والتليفونات اشتغلت وصاحبنا يرد سلام عليكم دب يتقفل في وشه السكه طبعا وهي ترد الو مين دي؟ دي واحده صاحبتي اللهم استرنا والمسلمين والمسلمات هو اللي جاب ده كله لنفسه معلش بقى خد للصلح لما تلاقي مشاكل في الشغل قول يا الله وهو يكشف الضر ويجعلهم خلفاء الأرض نعم الفهم الدقيق مشكلة الناس النهاردة انهم عارف ما بيفهموش ليه لا لانه مش فاضي يفهم هو مش فاضي يفهم مش فاضي يفكر هو ساعد الواد ما سخن الدكتور هاتولي الدكتور علي ابو زيد بسرعه اي دكتور يعني اقصد اه ودوا له الولد هات العلاج بسرعه انت ما عملتيش كمادات ثاني يوم ده مرض الاستعجال بتاع الهم بقى اهو والاستعجال يسبب الايه الهم ثاني يوم الولد ما خفش يعمل ايه اجري على دكتور تاني وثالث ورابع والدكاترة النهاردة بيتفننوا في سلب أموال الناس بالباطل اعمل لي تحاليل في ال- في المعمل الفلاني وهو متفق مع المعمل ياخد منه نسبة واعمل لي أشعة في المكان الفلاني واعمل لو على الدكاترة يزعلوا يا رب اهدي أطباء المسلمين بقت تجارة وجزارة ولذلك أنا أدلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله هو الطبيب الله ايه هو الطبيب طبيبها الذي خلقها يا ابني يقول يا رب شوف ايوب وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين قل لي يا اخي حران انت بس حر جهنم اشد ما تخافش ربنا ينجينا من عذاب جهنم توسل بالحر ده قول له يا رب ده انا في يوم اتزنقت عشانك يا رب زنقه فدير دي دخلني الجنه بقى قل لي في مره مرضت وقلت يا الله ما شافكش هو الشافي السؤال اللي انا كنت عايز اساله لك بقى وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين طلب ايه ايوب وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين طلب إيه؟ ما طلبش حاجة هو قال يا رب اشفيني أمال عمل إيه؟ اشتكى اشتكى رفع شكوى إلى الله أني يا رب العيان بس بس قال يا رب مسني الضر وأنت أرحم الراحمين قال الله فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين اللهم اجعلنا منهم نعم أخي إذا أردت أن تعافى ارفع شكواك إلى الملك يعني بطل نروح لدكاترة لا أنا ما بقولش كده أنا ما بقولش ما تروحش لكن لو رحت يبقى قلبك مع الله يعافيك من كل بلاء الفهم الدقيق الفهم الايه الدقيق اذا فهمناه فانما نعيش لله خذ السبب السادس من اسباب ازاله الهم الله عليه العوض عندنا في الفلاحين يقولوا ايه عليه العوض ومنه العوض اعلم أخي أن الله لا يسلبك شيئا إلا عوضك خيرا منه إذا صبرت واحتسبت قال الله في الحديث القدسي من أخذت حبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة قال الله في الحديث القدسي من سلبت صفيه يعني حبيبه من أهل الدنيا ثم احتسب عوضته من الجنة فيا ابني العوض من الله من فقد ابنه وصبر بني له بيت الحمد في الخلد على هذا المنوال فقس لا تأسف على مصيبة فإن الذي قدر عليك المصيبة عنده جنة وثواب وعوض وأجر عظيم قال الله ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات و وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون انتبه إلى النعم التي أعطوها في الدنيا قبل الآخرة في الدنيا عليهم صلوات من ربهم ورحمة وهداية صلوات ورحمة وهداية سبحان الله فلذلك إذا ابتليت فأبشر ولا تحمل الهم أبدا قال الله سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار حق علينا أن ننظر في عوض المصيبة وفي ثوابها وفي خلفها الخير أخي إن عمر الدنيا قصير هنيئا للمصابين بشرى للمنكوبين الدنيا كنزها حقير الآخرة خير وأبقى فمن أصيب هنا كوفئ هناك ومن تعب هنا استراح هناك أما المتعلقون بالدنيا العاشقون لها الراكنون إليها أشد ما يضرهم فوت حظوظهم تنغيص راحتهم إنهم يريدون الدنيا الفانية الزهيدة الرخيصة أيها المصابون ما فات شيء إيه اللي ضاع يعني إيه اللي ضاع إيه اللي ضاع صحتك في الجنة لو دخلت هيبقى طولك سبعين ذراع فعرض أربعة أذرع يعني طولك خمسين متر فعرض ستة متر صحتي بقى تعمل النهارده ايه ابنك ده ده قدامك ياخد بايديك للجنة لو صبرت ايه ايه اللي حصل فلوسك ضاعت هو اداها وهو خدها زعلان ليه مهموم ليه متضايق ليه حامل هم بكرة ليه احنا فين وبكرة فين لما يجي بكرة يبقى ربنا يفلكنا نعم أيها المصابون ما فات شيء وأنتم الرابحون الله أنزل كتابا بشركم في أسطر بينها لطف وعطف أولئك عليهم صلوات من ربهم من إيه؟ يا تفهم من ايه ربهم ذكرهم بنسبتهم اليه ربهم عليهم صلوات من ايه ربهم او ده لطف وايه وعطف وثواب وحسن اختيار ان على المصاب الذي ضرب عليه سرادق المصيبه ان ينظر ليرى ان النتيجه النتيجه ضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب هي كده المصيبة من جوه رحمة ومن بره عذاب فلتكن المحنة منحة ولتكن البلية عطية نعم تلكم الأولى الثانية مش الثانية مش هقول أرقام العلاج الذي يلي هذا اجني العسل ولا تكسر الخلية اجني العسل ولا تكسر الخلية نعم هذه صفة المؤمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن كالنحلة إذا أكلت أكلت طيبا وإذا وضعت وضعت طيبا وإذا وقعت على عود لا تخدشه ولا تكسره خليك نحلة ولا تكن ذبابة خليك نحلة لما تاكل تاكل طيب ولما تصنع تصنع طيب ولما تتقل على حد ما تكسروش ما تكسروش ما تضغطش عليه نعم هذا اشتققته من قول الله سبحانه وتعالى في وصف المؤمنين المتقين ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم كثير من الهم سببه الناس فلان شتمني وفلان ضربني وفلان كل فلوسي وفلان خني وفلان آذاني وفلان مرضت ما جاليش وسافرت ما سلمش عليا وغبت ما اهتمش ببيتي هموم يا مؤمن خليك نحلة خليك تاكل طيب وتصنع طيب وما تضغطش على حد لا تخدشه ولا تكسره ادفع بالتي هي أحسن المؤمن يمتص الأحقاد بعاطفته الجياشة يحمل هم الناس ولا يحمل أحدا همه ويحسن إلى الناس ولا ينتظر منهم إحسانا ويرضى بأخلاق الناس ولا يغير خلقه معهم اللهم اجعلنا منهم سبب كبير من أسباب إزالة الهم صح ألا تشهد لك فضلا ولا ترى لك حقا أنت مين أنا عبد الله عايز إيه ولا حاجة ولا حاجة أنت عايز إيه كان للإمام الشافعي صديق رابه منه شيء فقال يا فلان إن استطعت أن تغير خلقك بأفضل من هذا فافعل وإلا فسيسعك من أخلاقنا ما ضاق عنا من خلقك قال له لو تقدر يعني توطي صوتك شوية يبقى جزاك الله خيرا لكن لو ما تقدرش خلاص احنا نوطن ودنا انها تسمع صوتك العادي على كيف براحتك خالص احنا نسمع هو احسن سواق في الهيئة بس احنا اللي مش عارفين نركب نعم وصلت ولا لسه تزيل الهموم دي ولا لا اللي يقعد حامل هم انا عييت وفلان ما جانيش ده انا قلت له سلام عليكم رد عليا من تحت الدرس ده عدى عليا ما قالش ما قالش سلام عليكم ده سلم عليا بمنتهى الالاطه وهو مدد رجليه ده اجرام في حق النفس لما تشيل الهموم دي طب فاضل من قلبك ايه لله فاضل من قلبك ايه لله يا عم خليه يتكبر يا عم خليه يتغطرس يا عم خليه يأذيك هو الكلام ده ضايع ولا هتاخد حقك هناك اه لينا موقف قدام ربنا انا وانت واللي له حق ياخده وما ربك بظلام للعبيد وساعتها انا الكسبان ليه لان التعامل هناك بقى لا في جنيه ولا معلش ولا انا اسف ولا حقك عليا لا بالايه بالحسنات والسيئات هو اذاني مره ألف حسنة لو سمحت لك ليه يعني ألف حسنة يا بلاش خلاص يحكم بيننا مين الله يا رب أنا مش هرضى إلا لما أخد ألف حسنة اديله ألف حسنة يقول لك ما معيش أنا فلست خلاص لا سهلة دي عندي سيئات متلتلة شيل ألف سيئة وتشيله يبقى ساعتها النهارده انت عايز حقك لا والله والله ما انا عايز حقي في الدنيا خلي ياكل ياكل وهم شايلينها لي لحد هنا ايه احتجت خدتها انا ما احتجتش مسامحكم النفسيه دي حلوه تريح تشيل بعدها هم بقى انتهت القضيه تماما نعم اخوتاه هؤلاء الموحدون المؤمنون بالاخره يمتصون الأحقاد بعاطفتهم الجياشة وحلمهم الدافئ وصفحهم البريء يتناسون الإساءة ويحفظون الإحسان تمر بهم الكلمات النابية فلا تلج آذانهم بل تذهب بعيدا إلى غير ركعة هم في راحة والناس منهم في راحة هو مستريح والناس مستريحين جدا معاه قال رسول الله المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني أن أصل من قطعني وأعطي من حرمني وأعفو عمن ظلمني قال الله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين نعم مزيل آخر للهم ألا بذكر الله تطمئن القلوب أكبر مزيل للهم ذكر الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام ألظوا يعني الزموها امسك فيها معلش يعني أنا عايز أقولها بأبسط عبارة زي ما الرسول قال إيه ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا الاستغفار قول استغفر الله استغفر الله استغفر الله أستغفر الله العظيم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه متعة متعة الذكر منه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل وقال يا رسول الله أجعل دعائي كله صلاة عليك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا يكفيك الله كل ما أهمك الذكر اللهم ذكرنا بك فلا ننساك الذكر راحة الذكر صلاح بقدر إكثارك من ذكره ينبسط خاطرك يهدأ قلبك تسعد نفسك يرتاح ضميرك لأن في ذكره جل في علاه معاني التوكل عليه قال الله أنا أنا أنا جليس من ذكرني وتحركت بي شفتاه قال الله اللي فاتت دي في الحديث القدسي واللي جاي دي في القرآن فاذكروني أذكركم اذكره يذكرك يا ده انت لو لو المدير بتاع الشركة قال اسمك تعمل كده ده انت لو قالوا اسمك في التلفزيون محدش يعرف يكلمك شهرين بتسجلها على سرير فما بالك أن يذكرك الله من الله الله الله الملك يذكرك يقول فلان ابن فلان انت انت مين انت عشان اسمك يتقال عند ربنا فضلا ان الله يذكرك الا بذكر الله تطمئن القلوب لما يذكرك قلبك هيستريح نعم في ذكرك لله معاني التوكل عليه والثقة به والاعتماد عليه والرجوع إليه وحسن الظن به وحسن الظن فيه وانتظار الفرج منه فهو قريب إذا دعي سميع إذا نودي مجيب إذا سئل فاطرح واخضع واخشع ردد اسمه الطيب المبارك على لسانك توحيدا وثناء مدحا ودعاء سؤالا واستغفارا وسوف تجد بحول الله وقوته السعادة والأمن والسرور والحبور والنور مسألة أخيرة وبها نختم المسألة الأخيرة نصيحة لا تحمل الكرة الأرضية على رأسك لا تحمل الكرة الأرضية فوق رأسك أصل في ناس شايلها وزاحب شايل الهم ليه نزله في الأرض ها ما تشيلوش على دماغك اعمل ايه نزل الهم في الأرض نزله في الأرض ننسي بس وانا ساعدك ننسي لسه بيقول لي ايدك ايدي ايه نزل وانا ساعدك بعض الناس تدور في نفوسهم حرب عالمية فإذا وضعت الحرب أوزارها كانت الغنائم قرحة في المعدة ضغط الدم مرض السكر من الناس ناس يحترقون مع الأحداث يغضبون من غلاء الأسعار يقول لك شفت كيلو البطيخ بجنيه كنا بنجيب البطيخة بربع جنيه يا أخي طيب يا سيدي ما تزعلش نفسك وبلاش بطيخ حل حلو ده يقول لي ازاي بلاش ناكل بطيخ يعني اه بلاش ناكل بطيخ اه والله فكرة برضه امال كانت طالعة عن بالي فين دي نعم اخوتي في الله كثير من الناس همهم كيلو اللحمه ب 20 جنيه طب وانت زعلان ليه بلاش تاكل لحمه هيقول لي يبقى كده هتقول لي في الاخر بلاش كل حاجه لان كل حاجه غاليه اه بلاش كل حاجه الا الايمان وتموت على كده تدخل الجنه تلاقي كل حاجه ببلاش رخيصه بمجرد الاماني حل سهل ده يا ابني هي دي الحل والله لقيت واحد متنرفز في ايه هيجيلك الضغط قال لي عايز يبيع لي الليمونه بجنيه طب وانت زعلان ليه بلاش ليمون خلاص بلاش الليمون هي دي قضيه لا تحمل الكره الارضيه فوق راسك زعلان من غلاء الاسعار فائز من انخفاض سعر العملة متضايق من كتر العربيات والزحمة يا عم انت حامل هم الامور دي ليه لا تشغل بالك وزد ايمانك هم في انزعاج دائم قلق واصل يحسبون كل صيحة عليهم نصيحتي لك ألا تحمل الكرة الأرضية على رأسك دع الأحداث على الأرض لا تضعها في أمعائك بعض الناس عنده قلب سفنج يتشرب الشائعات ينزعج للتوافق يهتز للواردات يضطرب لكل شيء هذا القلب كفيل أن يحطم صاحبه أن يهدم كيان حامله لا لا لا, لا. أنا عايزك لما تنزعج لما تحمل الهم نزل الكورة افتكر الكلمة دي ايه نزل الكورة الكرة الأرضية يعني نزلها من على راسك حطها في الأرض ويبقى الموضوع منتهي والله يحل مشاكلك كلها تتحل بإذنه سبحانه وتعالى المسلم مقدام باسف ثابت الجأش راسخ اليقين بارد الأعصاب منشرح الصدر أما الجبان يذبح نفسه كل يوم بسيف التوقعات والأراجيف والأوهام والأحلام إن كنت تريد الحياة المستقرة واجه الأمور بشجاعة لحمة غالية بلاش يا شباب أنا سألت النهاردة في خطبة الجمعة وفي أكتر من درس بقول ممكن الإنسان منا يعيش على عيش من أبو شلن وجبنة قريش ممكن يعني عشرين رغيف بجنيه وكيلو الجبنة باتنين جنيه يكفوا كم يوم مش انت لوحدك انت وزوجتك وولدين يومين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر الهلال و والهلال والهلال ولا يوقد في بيوت آل محمد النار عنده ثمان زوجات ثمان زوجات يعيشوا شهرين على تمر ومية وما يحتاجش كيلو لحمة بعشرين ولا فرخة بعشرة ولا طبيخ ولا طماطم وساعتها هتعيش مرتاح ولا تشتغل شغلتين ولا حد يتحكم فيك ولا تستلف من حد ولا تسعد نفسك ومش هتموت بالعكس ده الأطباء بيقولوا تبقى صحتك أحسن ويزول الهم وأنت تفعل هذا رضا بالله وبقي معنا أعظم باب لإزالة الهم الرضا الرضا إن قدر لنا لقاء نستكمل إن شاء الله نكتفي على هذا والحمد لله رب العالمين قولوا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على